بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله الله سبحانه وتعالى يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل الناس عارفة أن ربنا بيتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل وأنه بيقول هل من سائل فأعطيه سألت نفسي مرة لو كان ربنا مش بيتنزل كل ليلة لو كان ربنا بيتنزل كل ثلاث شهور مرة تخيلوا هم أربع مرات في السنة أو مرتين في السنة كانوا الناس عملوا إيه في الليلة اللي كل ثلاث شهور مرة يعني لو كان النبي عليه السلام قال أن الله يتنزل مثلا أول يوم في إيه في مثلا كل ثلاث شهور عربية مثلا كان الناس يعني نامت في الشوارع وفي المساجد في الليله ديت ليه يقول لك ربنا بيتنزل كل ثلاث شهور مره ده فرصه عمرنا نطلب بقى للثلاث شهور اللي قدام اللي جايين طب يا اخوانا ربنا ليه خلاها كل ليلة مرة رغم ان كثير من الناس زهد في قيام الليل آه وقال ايه كل ليلة فلو فاتتني الليلة ديت ابقى اشوف الليلة اللي بعدها عارفين ان ربنا بيتنزل كل ليلة لانك محتاجاه كل ليلة لانك محتاجه كل ليلة لانك محتاج ربنا كل يوم لانك ما تقدرش تستغنى عن ربنا في اي يوم من حياتك عشان كده سيدنا ابراهيم لما لقى القمر قفل قال لا احب القافلين لما رأى الشمس قفل ال ال الكوكب قفل قصدي قال لا احب القافلين يعني ايه لا احب القافلين يعني الوقت لو ربي بيقفل بالليل وانا احتجت مشكله اقف على الباب بايد اقول يمين لو حصل لي مشكله بالنهار ورب ما بيطلعش بالنهار اروح لمين اقف على باب مين اترك باب مين هي دي قضيه كبيره قوي يا اخواني قضيه قيام الليل قضية ان قيام الليل ده اصطفاء يا جماعة قيام الليل ده اصطفاء واحنا بنتكلم في سورة المزمل واحنا بنقف مع سورة من اعظم سور القرآن مع السورة اللي صنعت دار الارقم مع السورة اللي خرجت عظماء الدنيا كلها اللي فتحوا العالم من دار الارقم مع سورة المزمل مع السورة اللي بدأت اول اية منها بوصف النبي عليه الصلاة والسلام ولكن وصف ليله قبل البعثة يا ايها المزمل النبي ده النبي ولكن قبل البعثة يا رب في مزملين كتير قوي يا رب كل الناس دايما متزملة في البطاطين يا رب يا رب اشمعنى هذا المزمل لان في حاجة في قلبه مش اي حد ربنا بيختاره مش اي حد ربنا بيصطفيه لو ربنا هيستعمل مننا دعاء اليه لو ربنا هيفتح ابواب الدعوة اليه لحد مننا لو ربنا هيستعمل حد مننا في الخلوة من ايديه والمناجاة من ايديه لو ربنا هيستعمل حد مننا في عبادة من العبادات او صنف او باب من ابواب الاستعمال مش اي حد ربنا بيستعمله يا جماعة ربنا ما بيختارش اي حد يا جماعة وكذلك قيام الليل ربنا ما بيختارلوش اي حد مش اي حد انا اعرف اخ من يعني من الاخوه يعني نام مرة وكان يعني مكسل شوية في قيام الليل ربنا ارسل له نملة نملة قعدت ساعتين تقطع في رجليه لحد ما قام قام الليل ساعتين وهو يعذب ومش عارف يعمل ايه ومش عارف يتخلص منها ساعتين تقطع في رجليه لحد ما قام وخلاص وقرأ الرسالة فهم الرسالة بعد ساعتين قوم صلي قيام الليل قوم اقف بين ايدين ربنا لو ارادك لاقامك لو ارادك لاختارك قيام الليل ده اصطفاء لو رئيس دولة نازل يزور اي بلد من البلاد بيقول مين اللي يبقى في استقباله اللي في استقباله دول ناس هو بيحددهم بالاسم اللي في استقباله دول صفوة البلد اللي في استقباله دول بيسموهم اعيان البلد كذلك الملك لما بيتنزل في الثلث الاخير مين اللي بيبقى في استقبال الملك مين اللي بيبقى في الوقت ده اللي ربنا بيجعلهم في استقباله في الوقت دول هم اعيان الدنيا هم صفوة الدنيا هم خيرة الدنيا ربنا ما بيختارش اي حد يا جماعة ربنا ما بيصطفيش اي حد ربنا ما بيستعملش اي حد عشان كده قال السلف من صفى صفي له اللي هيصفي قلبه ربنا اللي هيصفي حاله ربنا اللي هيصفي حياته ربنا هيصفى له ربنا هيديله الدنيا صافية ربنا هيديله الاستعمال صافي بلا شوائب وبلا منغصات قيام الليل ده عامل زي مجمع التحرير بالظبط عارفين مجمع التحرير يا جماعة كان الناس قبل مجمع التحرير تنزل القاهرة يقولوا لهم في شارع مش عارف عباس العقاد روحوا مش عارف هتلاقوا ايه في شارع لبنان من بنان لبنان روحوا هتلاقوا المصلحة الفلانية وتختم بقى مش عارف من واتنين وتلت فعملوا حاجة اسمها مجمع التحرير كل المصالح موجودة في مجمع واحد بحيث ان الناس تلاقي كل حوايجها في مكان واحد اه ده قيام الليل قيام الليل ده مجمع التحرير مشكلتك ايه هل من سائل عندك حاجة عايزها فاعطيها هل من مستغفر عندك ذنوب فاغفر لها هل من تائب عندك ماضي رهيب ما انتش عارف تتخلص منه ازاي فاتوب عليه هل من مستشفى عندك مرض فاشفيه هل من مستدفع اللي تضر عندك مشكلة وازمة منغصة عليك حياتك فادفعه عن عندك ايه ايه المشكلة اللي عندك مجمع التحرير لو في ملك من كوكب تاني وعرف ان ربنا قال لأهل الارض انه بيتنزل في الثلث الاخير من الليل الملك ده لا يشك لحظة انه لما يجي يزور الارض بالليل هيلاقي الدنيا كلها صاحية ليه ده وقت قضاء الحوائج يا جماعة احنا بنزرع بالليل وبنحصد بالنهار يعني اللي احنا بنتوسل الى الله فيه بالليل هو اللي احنا بناخد الاجابة من الله فيه بالنهار يبقى قضية كبيرة قوي قضية عظيمة قوي قضية قيام الليل قيام الليل يا ايها المزمل قم الليل قم امر بداية القرآن قم الليل اقرأ قم فانذر بداية القرآن او كلها اوامر ليه لان القرآن كان بيصنع ابطال القرآن كان بيصنع شخصية قوية لما الانسان نفسه بتتحكم فيه وشهواته بتتحكم فيه ال القلب بينام المكنة بتاعت القلب بتنام بيبقى ما عندوش همة على العمل الصالح فمن البداية كانت اوامر واوامر فردية مش قوموا الليل مش اقرأوا اقرأ قم لانك انت لازم يكون عندك استعداد انك تبقى بطل رغم الظروف رغم اي اعاقة رغم اي مشاكل ان الانسان يتدرب من البداية على البطولة ابدأ صح ابدأي صح سورة المزمل بتقول لك البداية السليمة هي دي اللي بتصنع الابطال في اول السورة يا ايها المزمل قم ضمير فرد في اخر السورة ان ربك يعلم انك تقوم وطائفة من الذين معك فاقرأوا ما تيسر من القرآن يبقى اولها قم انما في اخرها قوموا اولها اقرأ انما في اخرها اقرأوا اولها فرض انما في اخرها جماعة لما النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل ربنا ايده ربنا نصره قيام الليل سر النصر كله قيام الليل لما كان صلاح الدين الايوبي يمر على الخيام ليلة معركة حطين يلاقي جنود في خيمة قاعدين يقوموا الليل يقول من هنا يأتي النصر لو عايزين ننتصر على العلمانيين لو عايزين ننتصر على اهل الباطل لو عايزين ننتصر على اهل الباطل اللي سجنوا اخواننا وعذبوا اخواننا لو عايزين ننتصر على اي هدامين في الدنيا من هنا يأتي النصر قيام الليل سر النصر واذا مر على خيمة نايمين بالليل يقول من هنا تأتي الهزيمة قيام الليل قيام الليل سر كل حاجة يا جماعة عشان كده مش عجيب ان ابو مسلم الخولاني كان مو- كان معلق كرباج لقيام الليل بس لما كان رجله تتوانى في قيام الليل كان ي- ي- يضربها بالكرباج ويقول قومي فوالله لأزحفن بك زحفة أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا قومي فوالله لنزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا يبقى كان بيعتبر ان قيام الليل هو السبيل الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل الى السبق وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الاخرة يا ايها المزمل قم الليل يبقى قيام الليل ده امر يا جماعه قيام الليل في البدايه كان امر وكان واجب في اول سنه لحد ما ارجل النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه بقت عامله زي جذوع النخل قيام الليل عباده غاليه عند ربنا للدرجه دي لدرجه ان ربنا فرض قيام الليل قبل ما يفرض الصلاه فرض قيام الليل قبل ما يفرض الزكاه فرض قيام الليل قبل ما يفرض الحج فرض قيام الليل قبل ما يفرض الصيام يبقى معناها قيام الليل ده التربيه الاولى قيام الليل ده المحضن التربوي الاول قيام الليل ده بدايه التربيه ده بدايه الاصطفاء ده بدايه الاختيار عباده مهمه عند ربنا قوي لدرجه قوم الليله الا قليلا نصفه نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه لما ربنا قال انقص قال قليلا ولما قال زد ما قالش قليلا زد عليه ما شئت وما استطعت طب يا رب هننام امتى قيام الليل هيبقى سبب بركه في الاعمار وسبب بركه في الوقت لا تتساءل لما تقفي بين ايدين ربنا ايه اللي هيحصل قيام الليل ده صاروخ اللي بيقوموا الليل بيركبوه ينطلقوا بيه الى الفردوس الاعلى لو موتت نفسك بالنهار مش هتحصل المسافات اللي قطعت بالليل بصاروخ قيام الليل قيام الليل ده صاروخ لمن يريد ان ينطلق الى الفردوس الاعلى يركبه كل ليله يعني قيام الليل عبادة غالية عند ربنا قوي يا جماعة عشان كده العبادة الوحيدة اللي ربنا ما نزلهاش ملائكة العبادة الوحيدة اللي ربنا ما نزلهاش حتى عم- حملة العرش العبادة الوحيدة اللي ربنا تنزل لها بنفسه العبادة الوحيدة اللي ربنا ما نزلش ليك ولا ليك فيها ربنا قال انا اللي هتنزل بنفسي لاهل هذه العبادة يبقى العبادة دي غالية عند ربنا قد ايه يبقى العبادة ديت عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى قد ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا داوود يا داوود اتعلم يا داوود ان لي عبادا فرشوا لي وجوههم ونصبوا لي اقدامهم وناجوني بكلامي وتملقوا الي بانعامي فهم بين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي اتعلم يا داوود اني اعطيهم ثلاثة الاولى أني أقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستضيء وجوههم وقلوبهم والثانية أني أقبل عليهم بوجهي أتعلم يا داود من أقبلت عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه والثالثة لو أن والثالثة لو أن السماوات والأرض في ميزانهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم عارفين الأثر ده يا جماعة في أثار أثار من بني إسرائيل تقدرش حد يقول إنها صحيحة وإنها ضعيفة حد يدفع عن بني إسرائيل ولا حرج ولكن لو جينا نتدبر ربنا بيقول أقبلوا عليهم بوجهي أتر- أرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه يبقى دي الدنيا يبقى ربنا هديك الدنيا طيب والتانية اقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستضيء وجوههم وقلوبهم يبقى ده الدين يبقى ده الدين والفتح في الدين طب التالتة لو ان السماوات والارض في ميزانهم لاستقللتها عليهم يبقى ده الاخرة الميزان يوم القيامة في الاخرة يعني ربنا بيقول العبادة اللي هجيب لك الدين والدنيا والاخرة قيام الليل مش بقول لكم مجمع التحرير يا اخواني مش بقول لكم قيام الليل ده مجمع التحرير ده ده الحاجة اللي جمعت كل ال... ال... يعني كل الاحلام بتاعه الانسان عشان كده هي عامله زي ايه يعني يقول لك لو انت معاك تاشيره وزير او انت عايز تجيب تاشيره وزير يا عم ده مستعد اتبهدل بس تاشيره وزير دي معناها ان المشكله بتاعتي اتحلت ولله المثل الاعلى طب لو معاك تاشيره من الملك بقى من ملك الملك سبحانه وتعالى هو ده قيام الليل يا جماعه قيام الليل شيك على بياض شيك على بياض هل من سائل فاعطيه شيك على بياض اطلب اللي انت عايزه عشان كده قيام الليل مليان معجزات شفاء قيام الليل مليان معجزات هدايه في ناس بقت صدقين بسبب دعاء في قيام الليل في ناس اتجوزت بسبب قيام انا اتجوزت بقيام الليل في ناس انجبت بقيام الليل في ناس شفيت من امراض عضال لا يوجد لها حل في الطب من قيام الليل يعني احد الناس آه، يعني وهو من هنا يعني من عندنا ونزل القاهرة يكشف عند دكتور من الدكاترة وكان عنده مرض ال ال يعني اللي هو الفيتلايجو اللي هو البهاء مرض البهاء ومرض مالوش علاج طبي ويعني الراجل خلاص بقى اتبهدل والمرض ده بيبقى الجلد بعد كده بقى بيبقى مؤلم جدا ولما يجي عليه ميه يعني مرض متعب غير بقى انتوا عارفين الالام النفسيه اللي هو ممكن يبقى فيها غير الالم البدني فسبحان الله العظيم يعني آه، آه، روح من على الدكتور على المسجد يعني في القاهره وظل يصلي قيام الليل لله سبحانه وتعالى ويبكي ويتوسل الى الله سبحانه وتعالى يتوسل الى الله بان ربنا يشفيه هذا الرجل في نفس الليله دهيت يعني كل البهاء اللي على جلده تحول كانه بودره يعني قام اغتسل كل ده راح من على جلده ازاي هو ايه اللي ازاي يا جماعه هو مع ربنا ازاي لما سيدنا زكريا قال لسيده مريم ان لك هذا ازاي قالت له هو من عند الله ما فيش ازاي مع ربنا قيام الليل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الدعوه صعبه والتربيه صعبه والمواصله في الطريق صعبه من غير الزاد المستمد من الله ما حدش هيقدر يكمل ان ناشئه الليل يقول لك الناشئه اللي تحت 17 والناشئه بتوع النادي الاهلي ان ناشئه الليل اللي اتربوا في مدرسه قيام الليل اللي قلوبهم اتملت بالمعاني اللي نشأت في قيام الليل هي اشد وطأة العزم واقوى مقيلا الفهم قيام الليل سبب العزم وسبب الفهم ان لك في النهار سبحا طويلا وبعد كده تلاقي ربنا يقول لك ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يا رب انت بتتكلم عن اليوم اللي الارض اللي ملهاش صحيفه هترتجف فيه امال البشر يعملوا ايه اللي الولدان هتبقى فيه شيب اللي ملهاش صحيفه امال البشر اللي اليوم ده معمول عشان حسابه ما يعملوا ايه طب يا رب اتكلمت عن يوم القيامه هنا ليه يا رب انت بتتكلم عن قيام الليل الكلام عن القيام فجأة الكلام ده عن القيامة ايه اللي قلب الكلام من القيام للقيامة كأنه اما القيام بين يدي الله في الدنيا واما القيام الطويل يوم القيامة في الاخرة اختار القيام او القيامة اختاري الوقفة بتاعتك من ايدين ربنا في الدنيا ديت هتشيل عنك الوقفة في حر الشمس يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى قيام الليل ده يا جماعة يعني انا عايز اقول لكم ايه ارباح قيام الليل ارباح قيام الليل لما ال ال ال النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر مش اقرب ما يكون العبد من الله اقرب ما يكون الرب من العبد يعني اعظم لحظة هيتجلى فيها اسم الله القريب في حياتك اعظم لحظة هتحس ان ربنا قريب منك فيها اعظم لحظة هتحس ربنا قريب منك قد ايه فيها اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر قيام الليل سر الحب كله ابو سليمان الدراني كان يقوم الليل فهو بيصلي فطبعا يعني ما نامش خالص فهو بيصلي وهو في السجود قام نايم نام فحلم بحورية من حور الجنة وهي تركله برجلها يعني دلع يعني يعني تركله برجلها وتقول حبيبي أتنام وأنا أربى لك في الخضور حبيبي ركعتين في قيام الليل خد بيهم كلمة حبيبي ده كلمة حبيبي دي الشباب بيت- بيطلع روحهم عشان يسمعوها من بعض الشباب بيعملوا كل حاجة عشان يسمعوا من بعض وده بركعتين في قيام الليل بسجدة في الثلث الأخير من الليل بسجدة في جوف الليل الآخر يسمع كلمة حبيبي قيام الليل سر المتعة كلها يا جماعة لما عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم كل الليل يختم القرآن مرة من العشاء للفجر كل ليلة يفضل يصلي بالقرآن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني استدعاه وقال له يعني انه كده بيشد على نفسه فقال له يا رسول الله دعني أست استمتع من قوتي وشبابي دعني اتمتع بشبابي يا رسول الله ده المتعة بتاعتي ده المتعة بتاعت حياتي دي جنة الدنيا دعني استمتع من قوتي وشبابي يعني هو شايف ان قيام الليل ده المتعة قيام الليل سر اللذة كلها سر ان الانسان يعيش حياته في لذة النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب من السيدة عائشة تقول السيدة عائشة حتى مس جلدي جلدة لحد ما مس جلدي جلده يعني واحد مع زوجته شابة وصغيرة وجميلة يعني يا اخوانا يعني الموقف يعني انت حتى مس جلدي جلدة فقال يا عائشة ذريني اتعبد لربي ذريني اتعبد لربي سيبيني يا عائشة اتعبد لله سبحانه وتعالى فقام يصلي ويبكي حتى بل لحيته النبي عليه الصلاة والسلام بل لحيته وبل صدره ونام ال- النص ساعة اللي كان بينام قبل الفجر فنام وهو يبكي وظل يبكي لحد ما رجع سيدنا بلال يصحيه للفجر فوجده بيبكي وهو نائم عليه الصلاة والسلام فقال ما يبكيك يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام يعني تخيلوا النبي لذة قيام الليل والوقوف بين ايدين ربنا ومناجاة الله وقربناه نجية مش اي حد ربنا بيقربه بيقربه في عبادة المناجاة ده اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى يا اخواني عشان كده ان لدينا انكالا وجحيما النكل ده يعني جزء من اللي جاب الحمار يعني يعني في مسخ يعني في قيود وجحيم جحيم ده والعياذ بالله يعني اشد من النار اشد من النار المسلطه الضيقه العميقه الموجهه على الجسم الشديد وطعاما ذا غصه كلمه مرعبه الاكل اللي يقف في الزور لا يعرف ينفع يخرج ولا ينفع يدخل يعني احساس رهيب يا جماعه وطعاما ذا غصه وع- وهو مضطر ياكل لانه هيموت من الجوع ومفيش حاجه يبلعوا بيها غير الغسلين والصديد والحميم والعياذ بالله حاجه رهيبه وعذابا اليما يا رب كل اللي فات ده مش عذاب الانكال والجحيم والطعام اللي ده غصه كل ده مش عذاب لسه كمان وعذابا اليما يعني قائمه اصناف التعذيب في جهنم بعد كل ده يوم ترجف الارض والجبال الكون بيرتجف والكون ما هوش بيحاسب يوم القيامه واليوم القيامه معمول عشان حسابه وكانت الجبال كثيبا مهيله انهيار من الخوف والرعب الجبال بتنهار بتتصدع بتبقى زي الرمل زي الكثيب المهيل يو انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم يبقى القضيه هنا ايه يا جماعه زي ما ربنا قال ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا قدامك الفرصه انك تقوم الليل دلوقتي قدامك الفرصه انك تقوم الليل دلوقتي القيام او القيامه يا قيام ساعه من ايدين ربنا في الثلث الاخير من الليل في الدنيا يا قيام خمسين الف سنه في الدنيا خمسين الف سنه في الدنيا بعد كده تيجي الايه الاخيره ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ثلثي الليل النبي عليه الصلاه والسلام يعني مروي عنه ان الله لا يضحك الى رجلين رجل قام من لحافه وفراشه ودثاره يعني واحد كان معاه اللحاف وال- وال- والبطانيه كمان والفراش يعني الليله ثلج فقام من لحافه وفراشه ودثاره يتوضا يتوضا يعالج نفسه قام الى الصلاه فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته ما حمل عبدي هذا على ما صنع انا اللي بهرني في الحديث ده ايه اللي بهرني في الحديث ده ان الراجل ده واقف يصلي يا جماعه في الارض وهو مش حاسس اللي حاصل بسببه في السماء الراجل ده واقف يصلي في الارض وهو مش مدرك السماء مقلوبه بسببه ربنا بيقول لملائكه الملأ الاعلى شايفين عبد ده ما هو اهل قيام الليل بيتراءوا للسماء زي ما النجوم في السماء بتتراءى لينا شايفين النجم المنور قوي ده في الارض شايفين عبد ده ما حمل عبدي هذا على ما صنع اللي واقف في الجو التلج ده وسايب مراته وحبيبته وسايب فراشه وسايب اللحاف وسايب البطانيه وواقف يصلي وهو بيرتجف من البرد بين ايدين ربنا شوف المنظر تحت تشوفه يصعب عليك وتقول له يا عم نام لو شفت المنظر اللي فوق قلبك اتفطر فيها وربنا بيضحك بيقبل عليه بوجهه وهو يضحك سبحانه وتعالى والملائكة بترد في حوار من فوق سبع سماوات بسبب هذا العبد الفقير الضعيف ايه اللي خلى له قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي رفع قدره عند الله سبحانه وتعالى ايه اللي خلى له قدر عند الله سبحانه وتعالى اللي خلى له قدر هو قيام الليل عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول من قرأ في ليلة بعشر ايات كتب له قنطار من الاجر فيقال له يوم القيامة اسمعوا بقى الكلام الخطير اقرأ ورقة بكل آية درجة يعني ايه يعني احنا عارفين ان كل آية بنحفظها في القرآن في الدنيا يا رب ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا يا رب اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا يا رب اللهم شرفنا بقيام الليل بين يديك يا رب اللهم شرفنا بقيام الليل قيام الليل شرف المؤمن الأمة اللي ما بتجتمعش على قيام الليل أمة مسلوبة الشرف مسلوبة الشرف بينها وبين الله قبل أن تكون مسلوبة الشرف بينها وبين أعدائها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر فيقال له يوم القيامة اقرأ ورقة فإن لك بكل آية درجة يعني يا جماعة كل آية الواحد بيحفظها عارفين بدرجة في الجنة طب الحديث ده بيقول لك ان كل آية بترتليها في قيام الليل بدرجة في الجنة يعني كلام خطير جدا يعني انت لو قريت الليلة 100 آية في قيام الليل ب 100 درجة في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى لو قريت الليلة 1000 آية في قيام الليل ب 1000 آية ب 1000 درجة في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني كل در- آية في قيام الليل بدرجة في الجنة كلام خطير جدا يبقى احنا مضيعين عمرنا ليه ان ربك يعلم يعلم ديت يعني هيديك مش هيضيع عليك لما واحد يقول للتاني انا عارف انت بتتعب قد ايه عارف دي يعني معناها ايه ب- بعدها والله يقدر الليل والنهار ما دام ربنا مقدر ما دام ربنا سبحانه وتعالى يعلم اللي انت بتعمله شوف بقى لما واحد يقول للتاني انا مقدرك ما تخافش تعالى بس اعمل الشغلانه دي وانا هقدرك انا هقدرك ديت لو من واحد غني غير لو من ملك او رئيس جمهوريه غير لو من الله لما ربنا يقول قوم الليل وانا هقدرك قوموا الليل وانا هقدركم للي بيقوموا الليل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل يعني النبي عليه السلام يبدا الليل امتى يا جماعه يعني ال- العشاء 8 والفجر 4 مثلا يعني 8 ساعات قولوا مثلا 9 ساعات يعني ثلثي الليل ايه 6 ساعات يعني النبي بيبدا الساعه 10 بالليل النبي عليه الصلاه والسلام يبدا قيام الليل 10 بالليل ونصفه يعني يبدا 12 بالليل وثلثه يعني يبدا واحدة ونص بالليل آه، وطائفة من الذين معك يعني مش كل الصحابة كانوا بيقوموا الليل مع النبي ديت مواعيد دخول النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدخل في دار الأرقم في أي وقت من هذه الأوقات ويقوم الليل مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين يا اخوانا اهل قيام الليل دول هم العواميد اللي يتشال عليها الدعوه يعني انا دلوقتي في فرق بين البالونه وكيس الرمل وعمود الخرسانه ربنا يثبتنا على طاعته يا رب في اخ بالونه او اخت بالونه منفوخ وبيعرف يقول كلام ولكن هو من جوه فاضي هوا وفي اخ عامل زي شوال الرمل شوال الرمل يعني يعني انت لو حطيت شويه رمل كتير ممكن تضرع عنك مثلا ضربات طلقات بالرصاص انما م- ما تضرعش عنك قنبله وفي اخ عمود خرسانه عمود خرسانه مسلح عايزين نبني عواميد خرسانه مسلحه عايزين نبني رجاله بحقه حقيقي عايزين نبني ابطال يشيلوا الدين بحقه حقيقي العماره اللي انا ساكن فيها ديت شايلها مثلا 10 عواميد وساكن فيها مثلا 300 بني ادم او 200 بني ادم يبقى اللي شايل 10 واللي ساكن 200 او كذلك الدعوه الى الله في رجاله شايله الدعوه بناه للدعوه وفي ناس متشاله في الدعوه انت من انهي صنف من الاثنين وانت من انهي صنف من الاثنين قيام الليل ان ناشئه الليل هي اشد وطئا عارفين يعني ايه اشد وطئا عارفين المكنه الكوبوتا اللي بتقوم بسفلته الشارع بتقوم هرسه ال- الاسفلت اللي بيحطوه آه، وتقوم هي مسفلتاه و- و- و- ومخليه الشارع متعبد اهو قيام الليل ده مكنه الكوبوتا اللي بتسفلت قلبك اللي بتعبد قلبك لله اللي بتخلي قلبك طريق متسفلت قدام اوامر الشرع كلها ما يقفش قدام اي امر من اوامر الشرع بينك وبين الله سبحانه وتعالى قيام الاشد وطئا واقوى مقيله بيسددك بيخلي ك- الكلمة خارجة منك داخلة في القلب على طول قيام الليل والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم علم مش هتقدروا تصلوا الليل كله فاقرأوا ما تيسر من القرآن اقروا يا أمة محمد القرآن بالليل صلوا بقيام الليل طب يا رب احنا عندنا ظروف يا رب احنا يا رب مش فاضيين ليه يا رب احنا عندنا مرضى اه علم ان سيكون منكم مرضى ايوه ايوه في مرضى فعلا واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وفي ناس يعني شغاله ليل نهار في لقمه العيش واخرون يقاتلون في سبيل الله وفي جهاد رغم ان احنا كنا لسه في سنه واحد سنه واحد مكيه في الايه ديت بعد النزله ولكن ربنا بيقول هيبقى في جهاد وبيأهل الصحابه نفسيا ليه وكأن القتال ذكر في سوره قيام الليل لان اللي هيقوم الليل هو اللي يقدر يقاتل في سبيل الله لان مدرسه قيام الليل هي التأهيل للقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله طب جميل جدا يبقى ربنا هو بيقول ان في مرضى وفي ناس مشغوله يبقى يا رب اذا بقى فلا تقوموا فاقرأوا ما تيسر منه يبقى قبل علم ان سيكون منكم مرضى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وبعدها فاقرأوا برضه ما تيسر منه يعني القضيه مش قضيه ان انا مشغول او ان انا تعبان او ان انا طول الليل شغال فمعناها قومي ولو ربع ساعه قومي ولو نص ساعه قيام الليل له ثلاث انظمه في قيام الليل بالمدة زي ده ثلثي الليل ونصفه وثلث وفي قيام الليل ب إيه إيه عدد الركعات من قام الليلة بعدد ب- في قيام الليل بعد الركعات زي النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة وفي قيام الليل ب الايه عدد الايات من قرأ في ليلة بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ الليل بمئة اية كتب من القانتين ومن قرأ الليل او قام الليل بألف اية كتب من المقنطرين الف اية ديت يعني جزء 29 و30 مع سورة الفاتحة يعني بعض اخواني يعني كنا بنصلي هنا مع بعض ليلة كده قريبا قيام ليل مع بعض فواحد قال ايه ما تيجي نقنطر الليلة شجعنا كلنا يعني سخنا كلنا يعني الباقي ال- الجزء 29 و30 الله المستعان فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ها؟ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم استغفروا الله بعد كل القيام ده يا رب استغفروا الله بعد كل المجهود ده يا رب استغفروا الله يعني ده المفروض ان بعد المجهود ده يعني اطلبوا من الله بقى الفردوس الاعلى يعني العبادة دي عاملة زي واحد راكب على سقالة كل ما بيعلى كل ما بيشوف اكتر فكل ما بنزود في العبادة كل ما بنحس بالتقصير اكثر واكثر يا اخواني في الله يعني قيام الليل ده كان ايقاظ الصحابه ليه صغر النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا النبي هو اللي كان بيصحي الصحابه لقيام الليل النبي هو اللي كان بينادي اذا جاء ثلث الليل الاخر يقوم ويقول جاءت الراجفه تتبعها الرادفه يوم القيامه جاي قوموا الحقوا يا تلحقوا يا ما تلحقوش جاء الموت بما فيه قوموا انتوا مستنيين ايه يا يوم القيامه يقوم يا اما الموت وملك الموت يجي انتوا مستنيين ايه الا ان سلعه الله غاليه الجنه مش ببلاش الا ان سلعه الله الجنه انما بيقول قوموا ادفعوا ثمن الجنه الجنه مش ببلاش قوموا ادفعوا ثمن الجنه من خاف ادلج ومن ادلج بلغ اللي خايف عنده ميعاد مع مع رئيس الجمهوريه الساعه 9 الصبح في القاهره بيقول مش هيطلع الساعه 6 الصبح بالمنصوره بيقول ده انا اروح وبات على بيات ده انا اطلع من بالليل وبات من خاف ادلج اللي خايف انه يفوته الجنه ينزل من الليل ويشتغل في الليل ان ادلج بلغ اللي هيصلي قيام ليل هم دول اللي هيوصلوا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدي خطبه كان بيعمل جوله دعويه في المدينه المنوره في الثلث الاخر من الليل بيقول للصحابه قوموا قوموا الجنة كده مش ببلاش قوموا لقيام الليل يعني النبي بنفسه كان يصحي الناس لقيام الليل عليه الصلاه والسلام يعني ده صغر انبياء يا جماعه يعني قيام الليل دي عباده خطيره احنا مستغنيين عن ربنا ليه مستغنيين ليه لو رئيس جمهوريه نزل لواحد الساعه 2 بالليل بيخبط فمراته بتقول مين قال لها رئيس الجمهوريه عايز ايه لو عنده اي حاجه عايزها انا جاي اشوف لو محتاج مني اي حاجه فبتقول لجوزها قال لها انا تعبان وشقيان وطول الليل طافح الدم مش قولي له مش قادر قولي له نايم قولي له يعني لازم يبقى رفيق بال- بالناس شويه فقالت له نايم تخيلوا بقى لو رئيس الجمهوريه قام نازل الليله اللي بعدها قام مخبط ايه انا عايزه لو محتاج اي حاجه قولي له نايم وكل ليله قولي له نايم وربنا بيتنزل كل ليله ولله المثل الاعلى ايه الحلم ده يا جماعه فرص هنندم عليها فرص هنبكي عليها دم يوم القيامه لو لم ننتبه الان ربنا يوقظ قلوبنا لقيام الليل يعني انا لاني بدات متاخر فيعني هختم الان باذن الله سبحانه وتعالى اخواني في الله ان شاء الله باذن الله ولكن قبل ما اختم آه، آه، يعني انا عايز اقول لكم قوموا الليل بسوره المزمل قوم الوقت اتوضي وصلي ركعتين بسوره المزمل وطولي في الصلاه قوم يا ابني عيش مع قوم الليل الا قليلا اول ايه في سوره المزمل يا ايها المزمل النبي ملفوف في بطانيه ونام على السرير عليه الصلاه والسلام اخر ايه ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل النبي واقف ورجليه متشققه تكاد تنزف الدم ورمه زي ساق النخله وهو واقف يصلي قيام الليل ازاي يا رب اللي كان في اول ايه هو اللي في اخر ايه محمد بن عبد الله عليه السلام إيه اللي قلب الوضع كده القرآن القرآن هو اللي قلب هو اللي عمل الانقلاب ده في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أول آية في سورة المزمل وصف ليل النبي قبل القرآن وآخر آية في سورة المزمل وصف ليل النبي بعد القرآن عليه الصلاة والسلام يبقى اللي قلب الوضع هو القرآن زي سورة المدثر بعدها أول آية يا أيها المدثر اندثار البلوفر ب 500 جنيه واللبس الشيك الفخم وصف نهار النبي قبل نزول القرآن وآخر سورة المدثر آه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قسورة الأسد كأن ده مثلا أسد ونازل يكلم الناس عن ربنا كأن الن- يعني قوة رهيبة في الدعوة يبقى أول سورة المدثر وصف نهار النبي قبل القرآن وآخر سورة المدثر وصف نهار النبي بعد القرآن يعني يا جماعة القرآن ده انقلاب في حياتنا يا إخوانا ربنا يفهمنا القرآن ربنا يجعلنا من أهل القرآن ربنا يرزقنا صحبة القرآن قومي الليل دهوت بسورة ال- ال- المزمل سورة المزمل ليل المؤمن وسورة المدثر نهار المؤمن ربنا جاب المزمل في ترتيب المصحف مش في ترتيب النزول قبل المدثر لان اللي ملوش ليل ملوش نهار نقوم الليل بيها يا اخوانا نقوم الوقت بعد الدرس باذن الله سبحانه وتعالى يعني واللي مش كده يقوم في اخر الليل باذن الله سبحانه وتعالى وبيس- بركعتين بسورة المزمل ويطول ويعيش ويعرض المعاني على قلبه خلاص يا اخوانا رمضان اهو رمضان داخل انتوا عارفين ال- يعني لما كنت راكب عربيه وراح مؤتمر مؤتمرات الصعيد العربيه يعني فجاه طلع موتوسيكل قدامنا فالراجل جه يفرمل الراجل كان ماشي على سرعه مثلا 160 170 كده ولا حاجه فالراجل جه يفرمل قدام ال- اول ما شاف ال- ال- الموتوسيكل العربيه رغم ان العربيه كانت لانك كانت زيرو لسه اول نازله لها على الارض او يعني بقى لها يوم ولا يومين على الارض العربيه قامت جايه يمين وجايه شمال وجايه لفه 180 درجه وشها بقى عكس الطريق بقى في وش العربيات اللي هتيجي ورانا وقامت مقلوبه اربع قلبات بينا وقفت على وش آه، منحدر كده يعني زي ترعه بس ما فيهاش ميه كمان يعني ترعه تقريباً وقفت على الحرف بتاعها آه، مقلوبه بينا سبحان الله العظيم يعني يعني قلت سبحان الله مفيش في الوجود كله اختراع لفرامل تقدر تفرمل على سرعه 160 في لحظه وتقف العربيه مفيش فرمضان بعد حوالي 85 يوم اهو رمضان خلاص مقرب حدش يتخيل انه هيعرف يفرمل اول ما يجي رمضان ومع القران وقيام الليل و- ويقوم مفرمل الدنيا في قلبه ويقوم منطلق لرمضان لازم هنفرمل من الوقت يا جماعه لازم هنفرمل من بدري باذن الله سبحانه وتعالى قوموا وقوموا الليل وتشجعوا واجهزوا عشان كده رجعنا تاني لمشروع الورش عشان كده الاسبوع اللي فات قلت لكم باذن الله سبحانه وتعالى وعملت الاسبوع اللي فات اجتماع مع قاده الورش باذن الله سبحانه وتعالى و آه، آه، آه، يعني المفروض ان ابو يحيى بقى يجيب لي تقرير عن قاده الورش كلها الورش هتبقى بعد الدرس الاخوه موجودين في ورشه اخوه بعد الدرس ان شاء الله لمين بقى ابو مالك باذن الله سبحانه وتعالى ورشه الاخوات اتعملت طيب الله المستعان يعني المفروض ان شاء الله باذن الله ابو يحيى يدينا تقرير عن الورش يا جماعه انا بدعو كل اللي معانا شباب وبنات في الدرس ان شاء الله باذن الله ان هم ينضموا لمشروع الورش يعني ايه الورش يعني كل ورشه رجاليه مثلا زي ورشه ابو مالك كده بعد الدرس ده على طول نسائيه آه، يعني معروف مواعيدها بيبقى كل ورشه ليها ميعاد الورش ديت بتبقى ايه يعني اسره ايمانيه على النت يتقابلوا مع بعض تتعرفوا على بعض آه، يبقى ليكوا غر يعني ايه آه، آه، كلام مع بعض على السكايب مثلا او خط واتس مع بعض او اي تفا- تواصل باي صوره مثلا على صفحه فيس مع بعض تشجعوا بعض تسمعوا ش- دروس رمضان مع بعض تعملوا جدول عباده مع بعض تصحوا الفجر لبعض يعني ال... ت... ت... تكافحوا يا جماعه تكافحهم يعني التصحية للفجر تطورت لدرجة ان بقى في اجراس للتصحية للفجر ما تتقفلش ب- بضغط على زرار تتقفل بحل معادلة حسابية لازم تحل معادلة حسابية عشان تقدر الصوت ي- يبطل والا الصوت لا يتوقف يعني في حاجات سبحان الله العظيم يعني في في ناس بتكافح يا اخوانا يعني اللي اخترع الامر ده في ناس بتكافح عشان تقوم الليل وعشان تعبد ربنا وعشان تخلص المهمه بتاعتها الورش هدفها ان آه، آه، يبقى فيه آه، تواصل وترابط تلاقي حد تحكي له مشكلتك او تلاقي واحده تحكي لها مشكلتك آه، تتشجعوا بعض في الجوله اللي بتتعمل قبل درس الجمعه يوم الجمعه في جماعه شرعيه او الجوله بتاعه النت اللي بتتعمل النهارده قبل الدرس بتاع الساعه 10 آه، تت- تحضروا مع بعض دروس الغرفه الصوتيه عشان تتربوا تحضروا تحفظوا مع بعض القران ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني النهارده في دار البيان مشروع المحطات السبع لحفظ وتجويد القران مشروع صحح تلاوتك ما كانوش لاقيين مكان للطلبه اللي جايين ي- ي- ي- يصححوا تلاوتهم واللي جايين يحفظوا فضل منه الله سبحانه وتعالى في ناس بتجتهد يا اخوانا اجتهدوا اشتغلوا مفروض النت انتوا كمان تعملوا مشروع صحح تلاوتك عليه مفروض النت مشروع المحطات السبع للقران الكريم هو ده هدف الورش هو ده هدف الورش إيه إيه لما نيجي نعمل مثلا إيه حاجة ايمانية يبقى احنا نعرف نتقابل مع بعض ونعرف نتلم مع بعض ننزل جولات مع بعض وهكذا ان شاء الله باذن الله يعني كل واحدة ما هياش مرتبطة بورشة من الورش ما تخرجش من الغرفة دلوقتي الا لما تحدد لنفسها ورشة ان شاء الله باذن الله وكل واحد مننا يدخل الورشة بتاعة ابو مالك باذن الله بعد الدرس ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك قوامين رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير